بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين حللني يا ابا أم، لو تعرفوا الفرق بين الفحمة والماس بيقولوا او ال- مش عارف حاجة زي الألماس كده بيقولوا هما الاتنين معمولين من كربون مش كده أنا بفتي بقى في ناس هنا بتفهم لكن يعني أنا عاوز أقول فكرة في حب بيتقدم في الخدمة أقرب للفحمة وفي حب بيتقدم جوه الخدمة أقرب للألماظ أو الماس نفس الجوهرة أو نفس الحجم نفس المادة بس في فرق كبير قوي في ال quality في, ال- في القيمة مش كده؟ عشان كده عاوز أكلمكم كناس بتخدموا بقالكم عشرات السنين أغلبكم في أصحاب الميل التاني ربنا بيحب قوي الحب ربنا إله المحبة الله محبة وأي عمل محبة يفرق عنده بس في عمل محبة يعمل فحمة يعني كويس ليها قيمة برضه لكن في عمل محبة يوزن عند ربنا زي الجوهر قيمته كبيرة قوي نفسنا في حياتنا قبل ما يخلص العمر نلحق نعمل جواهر ما نعملش كيس فحم واحنا طالعين بيه من الدنيا لأنه المحبة غالبا عندنا كلنا محطوطة في برواز محدود ما وصلتش للي قاله المسيح حب الميل التاني حب الميل التاني ده هو ده دايما اللي أكتر من العادي وأكتر من المتوقع وهو ده اللي بيفرق عند ربنا قوي وهو ده اللي بيوزن في الآخر تعالوا نعيش الآية بتاعت من سخرك ميلا واحدا اذهب معه اتنين ميل التاني ده معنى أنا بقوله وأنا مكسوف لأن أنا مش عايشه لكن نفسي أوصل له الحب اللي فوق المتوقع وفوق المعتاد وفوق المطلوب لو وصلنا لدي يا جماعة نفس الوقت نفس العمر نفس الأكشن نفس الخدمة بس هتبقى راجع معاك كيس ألماظ مش كيس فحم لو انت اتعودت على الطريقة دي أو اللغة دي في المحبة هو ايه الميل الاول الاول يعني هتصور هو ايه الحب اللي احنا اتعودنا عليه او ال- المعتاد اول معنى هنا الالتزام بالخدمة انت ملتزم بخدمتك كويس بس ده ميل الاول ده ما تقدرش تحسبه ميل تاني لا ده انت مطالب قدام الكنيسة قدام ربنا بمشوار بتروح تعمله بتبرعات بعشور بمتابعة الخدام اللي معاك إن كان عندك فصل مدارس أحد بتهتمي بولادك بتسألي عليهم بتحفظي أسمائهم كل ده لسه ما عدناش الميل الأول كل ده ال duties أو الواجبات المطالب بيها أمين خدمة في موقعك فما تتصورش إنك عملت لسه ال- الميل الزيادة أو تعبير من سألك فأعطيه واحد قال لك ممكن تساعدني ساعدته لغاية كده برضو ده الميل العادي ليه لأن في ناس في الدنيا أخلاقها عالية بتعمل كده فما تقدرش تقول إنك عملت حب يعني مختلف أو كل ما يدخل تحت بند المجاملات الناس سألوا عليك سألت عليهم وقفت معاهم في أحزانهم وقفوا معاك في ضيقتك شاركتهم أفراح ولادهم بس كل ده على فكرة ميل أول لا مؤاخذة فحم يعني إيه كويس بس مش هو ده اللي ربنا مستنيه من ولاد ربنا آه، الابتسامة والاحترام طيب أنت إنسان مهذب بطبعك بتحترم كل الناس أنت ما عملتش حاجة زيادة على فكرة أنت عملت المستوى الأخلاقي اللي ممكن يعمله واحد غير مسيحي الميل الأول ممكن يبقى التشجيع ويبقى الوفاء إن يجي خادم يقول أنا اللي علمني الخدمة الدكتور ناجي أو الأستاذ ممدوح أو الدكتور عاطف أو كويس الاعتراف بالفضل ده دي أخلاق جميلة بس لسه لسه ما عدناش الميل الأول أمال إحنا هنعمل إيه بقى؟ تعالوا ندخل على الميل التاني بقى تعالوا نقرأ كده آية عشان نفهم بيها كلمة الميل التاني شوية ربنا دايما بيحبنا بالميل التاني يعني ايه ربنا مش بيدينا على قد ما نطلب مش كده لا لا لا ده لو كده ما كناش خدنا النفس احنا ما طلبناش نتنفس مش كده ده هو بيدي حاجات كتيرة قوي ما بنطلبهاش وبيدي أكتر كتير من اللي بنطلبه يبقى دايما ربنا الاتيتيود بتاعه موقفه مننا ايه حب أكتر من المتوقع ومن المطلوب ومن اللي بنطلبه أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة ده بولس بيدعي لولاده في أفسه حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو يعني موضوع المحبة ده موضوع ضخم قوي احنا لسه بنتعرف عليه احنا بنحب الناس بنحب بعض بنحب المخدومين بتوعنا اخوة الرب اللي يدخلونا السماء بس يا جماعة لسه عاوزينكم تستطيعوا أن تدركوا ده في موضوع كبير عرض وطول وعمق وعلو كل ده بيتكلم عن المحبة وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة دي حاجة فوق المعرفة حاجة فوق العقل كده كي تمتلئوا إلى كل ملء الله كده تبقوا شبه ربنا القادر هي بقى اللي يبان فيها الحب الأكسترا الحب الزيادة أن يفعل فوق كل شيء أكثر وجدا ها أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر هنا دخلنا في حتة ميل تاني فكرني بحكاية سمعتها عن أبونا المتنيح البابا الأنبا شنودة لما كان أسقف تعليم كانت طبعا الكاتدرائية هادية من 45 سنة أو أكثر يعني وبعدين جم اتنين شباب من الصعيد جايين يدرسوا كليريكية فوصلوا متأخر بالليل كانت الساعة 11 ودخلوا حوش الكاتدرائية والدنيا برد زي اليومين دول وشكلهم يعني مش عارفين هيروحوا فين ونزغ على قدهم قوي شباب غلبان بس جاي يدخل الكليريكية صباحا ودخل البابا شنودة الأنبا شنودة ساعتها كان الأسقف كان مخلص خدمة وكان عنده قلاية في الكاتدرائية فشاف ايه يا شباب انتوا ايه اللي قالوا له احنا سيدنا عارفين اسقف يعني جايين من الصعيد ومش عارفين هنعمل ايه ودايما الكليريكيه مقفوله المهم هو فتح لهم اوضه عشان يدخلوا يباتوا فيها من الساعه لغايه كده مين الاول كتر خيره اللي سال ايه انتوا مين وبتعملوا ايه ومحتاجين ايه وما يعرفهمش ودخلهم اوضه يدفن بعد نص ساعه لقوه شايل مرتبتين على راسه وهو اسقف وجايبهم وجايب بقى الملايات والبطاطين وجايب عشاء بصوا ده بقى اسمه الايه ده الميل التاني اللي هي حاجة أكثر جدا مما نطلب ما يقدروش يطلبوا طلب زي كده ما يصحش هم جايين في ميعاد من غير ميعاد والراجل أسقف مهما كان أو نفتكر ما جاش في دماغهم خالص إنه ممكن يحصل أكتر من الأوضة اللي خدوها هنا ده اسمه الميل التاني الحاجة الأعلى من توقعاتك أنا بتكلم ده ربنا بيعمله معانا على طول بس اللي يهمني دلوقتي هو أنت بتعمل كده مع حد ولا أنت كل شغلك على مستوى المحبة اللي هي رايحة جاية دي اللي هي عادة بتكون إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم ما عملتوش حاجة زيادة حتى العشرين والخطاب يعملوا كده الميل الثاني ده معناه ببساطة فوق العادي محبة فوق العادي ساعات تروح لكاهن في قرية كده وترجع تقول الراجل ده عنده محبة مش عادية لأنه مش بيعمل واجب ضيافة عادي مش مجرد بيرحب بالخدام عادي مش متفاهم بس لا لا ده بيغرقنا حب وصلاة واهتمام بتواضع فانت حسيته بيعمل حاجة فوق العادي ممكن تفاجأ بخادم زميلك في مدارس أحد العشوائيات أو في القرى إن في خادم بيعمل حاجة مش فوق العادي فوق العادي ده دخلنا ابتدينا نلمس بقى الجواهر بقى ابتدينا نقرب من ال quality بتاعة الميل التاني أو فوق الطاقة وكلمة فوق الطاقة دي كلمة كتابية جت في كورنثوس الثانية 8 لما بولس كان بيوصف الناس اللي بيخدموا القديسين بيخدموا الفقراء كان بيسميهم القديسين قال أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم لما يكون خادم بيعمل فوق طاقته الفيزيك الجسدية أو النفسية أو المادية فوق طاقته يعني ايه يكون واحد عايش بال- بالعافية بس من حبه في الفقراء بيطلع 30 40% من دخله وهو ده بالذات عايش بالزق واحد تاني واقف عند العشور وهو عنده في البنك أصفار كتير تفرق كتير قوي تفرق الفحم عن الجوهر على طول عند ربنا ده فوق الطاقة واحد مجرد شوية صداع يمنعوه من الخدمة وواحد عنده أمراض الدنيا ومصر ينزل لا تفرق قوي عند ربنا ده الميل التاني بقى واحد نفسيا مثقل بهم وهموم ومع كده مع كل الهموم دي بيقعد مع الناس يشيل همه ده فوق الطاقة ده ده الجواهر بقى ده الشغل ال- ده الميل التاني ده اللي يوزن تمام عند ربنا الميل التاني معناه فوق المتوقع اللي قدامك بيتوقع انك تهتم بيه ما انت خادم كويس لما تعمل له مش هو مش اللي جه في دماغه بس تعمل له اكثر جدا التعبير اللي اتقال في افسس مما يتوقع بتبقى مفاجأة بالنسبة له بس هو ده اللي بيعلمه ان ربنا بيحبه هو ده اللي بيدخله في عمق الحب الالهي لانه شاف فيك حاجة انت بتعمل فوق العادي أم، الميل التاني كمان هو الحب اللي بتقدمه لشخص مهمل جدا او متعب جدا بصوا لما تتعامل مع مخدوم لطيف بيفتح نفسك مش كده لكن لما تتعامل مع مخدوم غلس مستفز بيسد نفسك وساعات ده بيوقف عطائك بيقفلك خطر غلط لانه في الاخر محتاج هو محتاج ولا مش محتاج اه بس قليل الادب محتاج ولا مش محتاج ده السؤال طب ما محدش علمه الادب هو ده الميل التاني ان انت بتتحامل على نفسيتك وتوقف زعلك وغضبك لانك هو محتاج بجد او شخص كل الناس زبلينه سوري يعني مهمل تماما محدش بيبص له ملوش سعر ملوش قيمه اهتمامك بيه يدخلك على الجواهر الميل التاني لان احنا برضو بنهتم بالناس اللي قصاد عينينا او اللي بيطلبونا طب واللي مش قصاد عينينا واللي ما والنا- المهملين دول هدي امثله من الكتاب أول مثل الحقيقة عجبني وحسيت فيه ميل تاني نعمة ورعوس كلكم عارفين حكاية رعوس نعمة دي ست طيبة خرجت من بلادها مع جوزها وولدها وسابت بلاد اليهود بتلحم وطلعت مؤاب بسبب المجاعة إنما ما كانش صح جوزها مات وولادها الاتنين ماتوا فسابوها معاها مراتات عيالها الطبيعي ايه العادي ايه كتر خيرهم بيحبوا بعض واستحملوا بعض وعايشين في تبات ونبات قالت لهم خلاص انا هرجع بلدي المجاعة خلصت آه، كتر خيركم بصوا نعمة عملت ايه نعمة كانت ب- ب- ب- بمنتهى الصدق بتقول لهم يا ولادي بدعي لكم من قلبي ربنا يبعت لكم العريس اللي يعوضكم عن ولدي ويفرحكم وتشوفوا عيالكم يا ستي انت بتقولي ايه ده انت اللي مات ده ابنك بس هي فعلا بتحبهم فوق العادي لدرجة التعبير اللي قاله الكتاب أنا مغمومة جدا من أجلكما هو في هم زي همك انت النهاردة أرملة وفقدت الاتنين جزء عيال يعني ما عندكيش حاجة لكن الحب اللي فوق العادي ايه أنا مغمومة عشانكم انتوا بنات حلوين ويعيني اترملتوا بدري لا انا عاوزه ربنا يساعدكم طب وهمك انت ووجع قلبك ده اللي زي كده اللي عندها ربع الكلام ده بتقعد وعاوزه الناس كلها تطبطب عليها واضح القو- القوه اهو ده الجواهر بقى انها طلعت بره نفسها تماما ومشغوله بيهم بجد مش كلام في الهوا أما عن رعوس رعوس الإكس- برضه قدمت حب فوق العادي ليه؟ عرفة كانت بنت كويسة بس من الأول يا حماتي أنا عاوز أعم- أقعد معاكي وأخدمك أنت برضه لوحدك دلوقتي وإحنا قضينا أيام كويسة لا يا بنتي ارجعي ارجعي خلاص رجعت تشوف حالها يبقى كتر خير كتر خيرها قوي انها ودعتهم و- وبكوا وهم في الوداع بيبكوا حب يبقى فعلا منتهى الاخلاص والوفاء بس كل ده ميل اول راعوز ضربت الرقم القياسي قالت لها مش هسيبك يا بنتي بلاش تبقي مجنونة انت مش يهودية هتيجي تعملي معايا ايه كده انت مفيش جواز ليك وبعدين انا هروح بلدي يمكن ابقى شحاتة يعني تشحتي معايا ما انت ليكي اهل ليه تذلي روحك ارجعي ودي مصر شعبك شعبي إلهك إلهي حيثما ذهبت أذهب حيثما بت أبيت وأصرت إيه ده بقى ده اسمه حب فوق العادي فهمتوا الميل التاني ده بقى بالنسبة لربنا عرفة دي ما سمعناش عنها بعد كده لكن رعوز بقت جدة للمسيح اخت- اختارها المسيح تبقى جدته لأنها جدة داود على فكرة جدة يسة بالظبط يسة أبو داود لأن بوعز اللي هتتجوزه ده ده جد يسة لكن أنا بركز على فكرة إيه حد فينا بيقدر يطلع الطلعة دي الحتة الزيادة دي دي بقى اللي بتعجب ربنا قوي كل اللي بتعملوه بيعجب ربنا المشوار اللي بتاخده ده حلو والعشور اللي بتطلع حلو واحتمالك للناس حلو وتعبك في الخدمة جميل بس نفسنا نلقط حاجات من أبو جواهر دي اللي سعرها عالي عند ربنا مثل تاني أنا بلخص نعمة ورعوس أقول إيه واحدة تحاملت على أحزانها تماما من أجل مشاركة أحزان الناس والتانية غيرت حياتها ومستقبلها من أجل واحدة محتاجة غيرت كل مستقبلها وحياتها عشان الست نعم مثل آخر مثل أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم طلع زمان من أور الكلدانين حتة في العراق كده وساحب عيل صغير اسمه لوط أبوه مات لوط ده ابن أخو إبراهيم أخو إبراهيم الكبير كان جايب ولاد فخد لوط معاه لوط ده ولا حاجة لسه صغير أبونا إبراهيم اتعامل مع لوط كأنه ابنه لأنه ما عندوش ولاد بعد سنين في البرية في الصحراء الدنيا وسعت عليهم قوي جاء اليوم اللي الرعاة دول اتخانقوا مع الرعاة دول وبقى في بزنس بقى وقام لوط يعني باين عليه شاب كده برضه ايه بيحب نفسه شوية راح اشتكى لابونا ابراهيم ابونا ابراهيم الميل الاولاني ايه عتاب لو انا مطرحه كده لوط ما يصحش حبيبي افتكر ان انا يعني انا اللي عملتك يعني انت خرجت معايا ما كانش معاك حاجه فتحت لك الباب عشان تعمل ال business بتاعك فما ينفع- ما ينفعش النهارده يعني نت- نتكلم بالطريقه دي ولو بالادب ده يبقى ميل الاول عداه العيب لا لا لا ابونا ابراهيم فوق الكلام ده قال له لوط احنا اخوات انا مش عمك مش ابوك احنا اخوات يعني احنا equal احنا قد بعض يا ابونا ابراهيم لا مش قد بعض المقامات لا ما فيش مقامات في الميل التاني شوف اللي يريحك حبيبي إن ذهبت يمينا أذهب أنا شمال راح اختار الأرض الخضراء وساب له الصحراء على قد كده عداك العيب يا ابونا إبراهيم وعملت أكتر من العادي لا لسه لسه لأن حصل إيه بعد كده بعد سنين سمع أن لوط راح أسير بسبب حرب كان إبراهيم بقى ممكن يقول إيه في باله أعمل إيه طيب ما أنا قلت له ما تبعدش عني هو اللي جابه لنفسه انا سبت له كل اللي عاوزه خد اكتر من نص الغنى كلها والثروه وكانه ابراهيم مفيش ادنى غضاضه في قلبه مفيش ادنى زعل مش شايل ولا حاجه من الموقف اللي فات خلي بالكم مش صعبان عليه خالص لا لا ده ابني ابنك لغايه دلوقتي ابنك ما قالك مش عاوزك لا لا ابني لازم انقذه هتضيع نفسك هتروح تموت في حرب ملهاش لازمه هم بعيد عنك انت مالك بس بشغل الحروب دي وراح نزل على خمس ملوك برجالته ابونا ابراهيم عشان ينقذ لوط وان كان لوط ما تعلمش الدرس وما رجعش الا اكتر من كده تدور الايام ويشوف المسيح بعينيه والمسيح يقول له سدوم هتتحرق ويقف ابراهيم قدام ربنا يتخانق مع ربنا ليه تتحرق ليه افرض فيها خمسين بار طب أربعين طب ثلاثين طب عشرين وهو كل دماغه في مين في لوط طبعا يا أخي ما هو اللي جابه لنفسه لا لا ما ينفعش ايه القلب ده بقى ده الجواهر بقى عرفتوا ليه ده خليل الله هو بيعملش حاجة عجيبة لا هو بيعمل حاجة عجيبة هو بيحب حب فوق العادي بيسامح تسامح فوق المتوقع بينسى الإساءة تماما بيدي تاني وتالت وعاشر وكأنه ما اداش قبل كده بيدي عمره مستعد يموت في حرب عشان ينقذ لوط اللي باعه طبعا النتيجة كلكم عارفينها ان لوط خسر كل حاجة لكن ابراهيم كسب لم يكف عن الصلاة الأكل أبونا إبراهيم في قصة تانية يجوز ما تعرفوهاش تورينا برضو أن ده طبعه أبونا إبراهيم طبعه يحب أكتر من العادة يقول حدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفي كل رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلا الله معك في كل ما أنت صان دول ناس مش يهود ولا يعرفوا حاجة عن ربنا إنما من كتر ما أبونا إبراهيم ده البركة في رجليه الناس بتقول ربنا معاه ربنا مين ما انتوا وثنيين هم اقتنعوا ان في ربنا حقيقي مع الراجل ده فقالوا له ربنا معاك انت ما بتخسرش ابدا فالان احلف لي بالله ها هنا انك لا تغدر بي على فكره هم غدروا بي قبل كده بس خايفين من كتر ما ابراهيم قوي لو قلب عليهم يمسحهم من الدنيا فهم اللي رايحين يتردوه وذريتك المعروف التي صنعت اليك هو ما عملوش اي معروف فيه بس يعني وإلى الأرض التي تغربت فيها فقال إبراهيم أنا أحلف حاضر اللي أنتوا عاوزين أوعدكم أن أنا مش هأذم أنا عمري ما بأذم ثم عاتب إبراهيم أبي مالك أتاري الراجل ده رجالته سارقين بير من إبراهيم بقاله سنين وما فتحش بقه ولما جاله بس يقول له احلف لي انك مش هتأذيني قال له احلف لك وبعد ما حلف له وقال له خلاص انا باكد لك عمري ما هاجي عليك بعد ما خلص وطمنه قال له ليه يا عتاب كان في بير بيني وبينك خدوه الناس بتوعك من بدر طب ما قلتش ليه قال لي اقول ازاي اقول ايه انت مش عارف رجالتك بيعملوا ايه بيسرقوني بقالهم كتير وانا ساكت عادي انت اللي جاي طالب الصلح مع ان انت رجالتك اللي اذوني بس ما عنديش مشكله ومال الصلح خير ف فقال ابي مالك لم اعلم من فعل هذا الامر الله اعلم ابي مالك ايه عارف ولا مش عارف بتوع الدنيا ممكن يقولوها كده أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم أبونا إبراهيم قال له يعني مش موضوع أنا ما بعاتب بس دي أول مرة يجي كلمة عتاب في الكتاب على فكرة فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك استنى يا إبراهيم أنت ليك عنده حساب بير بمليون جنيه بقى ولا بكام هو أنت بتدي ليه دلوقتي فاهمين سؤالي هو مين يدي مين المفروض دلوقتي ابي مالك يقول له طب حقك عليا يسوى كام البير ده طب نرجعه لك لا لا انا بعاتب بس انا عاوز اقول لك رجالتك سرقوني بس يلا خد بقى خد هدايا خد كرم واقام ابراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال له ايه دول السبعه دول قال له عشان تاخدهم من ايدي تاني عشان نتفق على اتفاق انه ايه ما ناخدش حاجه من حد ايه الروح دي ايه السمو ده احنا بنتخانق على ايه مع الناس وبنزعل على ايه مع الناس ولاد ربنا اغنياء قوي بس ابونا ابراهيم كان شبعان بربنا كان بيعرف يصلي كان بيتمشى مع المسيح في الصحر فبالنسبه له بير ايه ونعاج ايه وغنم ايه اللي ياخد اللي ياخده تفرقش معانا الكلام الصغير ده اذا ابراهيم نجح مع ابي مالك حلف له طبعا مش الحلف بالمعنى الحرفي مقصود ايه ريح اللي معاك اي حد عاوز يرتاح ريحه عاوز كلمة عاوز فلوس ريحه حاجات دي رخيصة وبعدين تعاتب بعد صمت طويل مش عشان تاخد حقك عشان بس ايه بحكمة كده تفرمل الشر وتفضل تدي بسخاء للشخص اللي سرقك هو ده بقى الايه الميل التاني الحب فوق العادة شخصية أخرى كلكم عارفينها السامري السامري كنا بنعمله كده اختبار واحنا بنقول طلعوا الفيربس الافعال جاء ها بصوا على النص كده تحنن تقدم ضمد صب اركبه اتى اعتنى مضى اخرج اعطى وقال ورجوعي اوفيك تعتبر خلي بالك حوالي 12 فعل مثلا كل دول ميل تاني بصوا بقى تحنن في الوقت اللي الناس كلها بصة اللاوي والكاهن عدوا على الراجل اللي بيموت بمنتهى الاستهتار لا هنا تحنن لغاية تحنن أقول ميل أول صعب عليه لكن تقدم طب هو حد طلب منك لا المبادرة ميل تاني افتكروا المبدأ ده المبادرة انك انت يشغلك حاجة محدش طلبك محدش خبط على بابك انت اللي مهموم بحد تعبان وهو مش دريان انك انت مهموم بيه تقدم ضمد وصب يعني عمل كل اللي في وسعه عشان ينقذه وبعدين أركبه الراجل شاله طب ما ده عبء نفسي وعبء جسدي طبعا في ضمنيا كده ساب مشواره وساب مصلحته خلاص وبعدين دخلنا في قولة أتى به واعتنى ده خده لغاية الأوتيل ده وابتدى يساعده مضى وأخرج وأعطى وأوصى ايه ده كله ده كل ده فوق المتوقع فوق المعتاد فوق المطلوب فوق كل حاجة يبقى دخلنا في ميل تاني لأنه في الآخر مطلع فلوس وهيطلع تاني فلوس يا عم الراجل ده قريبك لا هو أنت اللي تصيته بالعربية لا طب أنت ليه عامل ده كله ده لمين ده لشخص ما تعرفوش لشخص بينك وبينه عداوة ضمنية كشعب لأن السامري كان عدو اليهودي يبقى الميل الثاني يا جماعة رسالة المسيح بيوصلها لنا عاوزين تعملوا جواهر حب من النوع اللي يعجب عدي المعتاد انت اتعودت تبتسم قد كده تقول كلمتين قد كده تطلع فلوس قد كده مجهودك قد كده اطلع شوي زود شوي اعلى عشان ندخل بقى من الفحم للايه للجواهر داود وما في بوشر داود بعد حوالي 14 سنة أو أكثر من الهرب من شاول بقى ملك شاول مات في الحرب وداود بقى ملك وبعدين قال مين عايش من بيت شاول أكيد الناس قالت بس إيه هيعمل فيهم إيه هيخلص عليهم كلهم لأن كان ولاد شاول ماتوا في الحرب لكن فاضل بقايا من عيلة شاول فلما قال شوفوا لي مين عايش قالوا له في واحد أعرج غلبان اسمه مفيبوشس ابن يونسان فجابه فمفيبوشس جه مرعوب لأن عارف أن جده طلع عينين الملك قبل كده وحب يقتله كتير قوي فأقل ما فيها في الزمن ده يطلعه في الولد الغلبان فقال له ما تخافش لأن لقى مرعوب منه ما تخافش كان لو كان قال له انت مالكش ذنب واللي بيني وبين جدك ده خلاص كان يروح ما في بوشس يبوس ايده وشه وظهر يا ده راجل طيب قوي اللي ما عملش في فيا حاجه انما نفاجئ بقى بصوا الميل التاني ها انا لاعملن معك معروفا من اجل يونسان ابيك ارد لك كل حقول شاول ابيك شاول كملك خد تقريبا كل سبط بنيامين لحسابه يعني شاول كملك افترى فعمل ثروة فظيعة ما تحقلوش انتوا عارفين شاول كان وحش على الآخر كل ده كان المفروض يقول للملك الجديد فالراجل بيتكلم في رقم فظيع قال له بجرة قلم كده كل حاجة أبوك وجدك ترجع لك طب ما أنت الملك مات الملك عاش الملك الملك الجديد ياخد قال له لا دي حاجتك يا ابني طبعا الاوفر ده خلي بالكم لا حد طلبه ولا حد عرضه ولا جه في دماغ حد لان ده طبيعي جدا داود ياخد الحاجات دي ولا حد هيحاسبه ولا يقول له عملت ايه فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت الى كلب ميت مثلي يعني ده كان شعور ما في بوشس وهو داخل انا بالنسبه لك كلب ميت لانه انا جدي عمل فيك وافترع فاللي انت بتعمله ده انا مش مصدقه فيقول له ودعا الملك صيبة جاب بقى الغلام اللي كان بيخدمه وقال له بص كل حاجة سيدك شاول وبيته تروح لابن سيدك ما في بوشس تشتغل له و... ويكون ويجي ياكل على ميدتي كل يوم طبعا دي بقى كرامة تانية قال له هنجيب له بيت هنا في أورشليم عشان هياكل معايا كل يوم لأن ده ابن شاول وابن يونسان العدو صار صديق لأنه ده الميل التاني الحاجات دي هي اللي عملت داود حسب قلب الله داود غلط كتير بس هنا هي الحاجات دي اللي بتخلي ربنا يحجب بداود يقول بس هو ده بيعمل زيي الكرم الزيادة ده الحب الزيادة ده قوي وده ده ده نظام ربنا احنا عايزين الحتة الزيادة اللي غالبا لسه كلنا ما دخلناش فيه مجرد انه يفكر فيه يا جماعة خطوة يستدعيه خطوة يشجعه يرجع له كل حاجة تساول ياكل خبز على ميدته ويهتم بتنفيذ القرار ويتابعه كل ده يدخل تحت بند الميل التاني مثل آخر الأب مع ولديه في الابن الضال الأب في مثل الابن الضال شبه ربنا طبعا الولد الأولاني قليل الأدب خد الفلوس وطفش واعتبر أبوه ميت ومرضاش يقعد له في البيت وضيع فلوس أبوه وكرامة أبوه لو أبوه سامحه بس ميل الأول لو أبوه رجع الولد يقول له sorry سامحني ويكشر في وشه أسبوعين وينزله لدرجة العبيد كتر خيره بس ده ميل الأول لا الأب ما عملش كده لو قريت النص نص طويل لكن كل الكلمات دي موجودة تحنن ركض ده ميل تاني بقى خلاص انك تجري على شخص تخدمه والشخص ده تعبك وذلك وغلط فيك لا لا ده مش طبيعي ده ده ميل تاني ووقع على عنقه وقبله وطلع له الحلة الأولى وجاب الخاتم والحذاء والعجل المسمى كل ده حب unexpected unusual بره العادي بره المتوقع بره المعتاد مفيش خالص حقه ايه لا لا لا انسى حكاية الحق والمحقوق في الحاجات دي ده حب فياض ما بيعرفش حدوده وبعدين كان فرحان مش زعلان على الفلوس اللي راحت ولا على الكرامة اللي انداست لا لا لا ده اللي بيعطل الحب على فكرة الفلوس والكرامة دول مصيبتين في اتجاه الحب الأب ده لا فلوس فارقة معاه ولا كرامة فرقت معاه ما خلصتش القصة الواد التاني متعب برضه وقف بره زعلان مش عاوز يدخل عملها زعلة واتهم أبوه تهم زي الدبش ظلمتني فرحان بابنك ده اللي ضيع فلوسك وأكل معيشتك مع الزواني وأنا اللي بخدمك ما تدينيش هدية الأب كان ممكن يقول مش هطلع له يجي لي هو يعني ايه ما يدخلش خرج له خرج له مع انه مين اللي غلطان زي اتنين يتصالحوا يقول لك يجي لي هو يعتذر هو اللي غلط لا يا حبيبي روح له ما حصلش حاجه لو عندك ميل تاني روح انت للي غلط فيك وحايله ما تستناش يجي يعتذر لك تبقى لسه ما عدتش الميل الاول انت اللي تروح وتحايله عشان ما تخسروش واحتمل كلام عنيف مع ان تاني الولد هو اللي غلطان مش الاب لكن الولد غلط فابوه جامد كان كلام الاب يا ابني انا مش هغير موقفي منك هتفضل ابني هتفضل حبيبي اغلط فيا من هنا لميت سنة ما بعرفش غير احبك مش هتعرف تغير قلبي ناحيتك اظلمني بالكلام والتهم شوف فيا العبر بس انا هعمل ايه مضطر احب ما بعرفش اعمل غير كده أنت معي وكل مالي فهو لك كان ينبغي أن نفرح خلي بالكم اللي يجيب فرح الميل التاني الميل الأول يجيب فرح على الطاير شوية الميل التاني يجيب فرح لا ينطق به ومجيد لما تدي بقى حب فوق العادي هتخليك عايش في مستوى تاني بقى حياة القديسين كانت كده العطاء بسخاء بدون حدود اختم واقول بركات الميل التاني ايه لو مشينا في السكة دي واحنا خلاص ياما خدمنا وياما تعبنا وياما رحنا وجينا بس كلنا لسه يمكن في درجة الفحم شوي بنقدم حب من العادي اللي شفناه قبل كده كتير اول بركة انت كده بس هتبقى شبه المسيح إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم أليس العشارون والخطاة يفعلون هذا لكن أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا لمبغض كي تكونوا أولاد أبيكم يبقى الشبه بالمسيح أساسه حب فوق العادي هو ده اللي يخليك فعلا بس الناس تقول شفنا المسيح فيك لأن اللي عملته ده مش عادي مش طبيعي كده يبقى دخلنا في المسيح هو ده طريق الكرازة الكرازة لغير المؤمنين محتاجة حاجة زي كده لما تحب الناس اللي مش بيحبوك وبيغلطوا فيك وبيفكروا بطريقة وحشة ومستغلين وتحبهم زي ولادك بالظبط وتتعب معاهم وتستحملهم وتقول فيهم الخير وتبالغ في عطائك ليهم هو ده اللي بيغير دماغهم الميل التاني بيكسب كل النفوس مش ممكن واحد يتحب حب بالنوع ده ما يدخلش الشبكة احنا مش بنصطاد نفوس لان احنا حبنا محدود ساعات كخدام تحبوا الناس بس ايه حاطين limits كتير فده معطل ان الناس دي تدخل الكنيسة الميل التاني يخليك بقى خليل الله او حسب قلب الله يخليك تبع داوود وابراهيم ورعوس والمختارين بقى تدخل في مستوى مختلف عن المستويات اللي قبل كده لإلهنا كل مجد وكرم